أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن وسائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا زهقت من حياة الغفلة والشرود والبعد عن ربنا نفسي في حياة الطهر والعفة والاستقامة نفسي في الحياة الطيبة الجميلة المطمئنة اتكويت بنار الشهوات رجلي غرزت في وحل المعاصي نفسي اتغير نفسي افوق من غفلتي نفسي ابقى انسان جديد أعيش لله ربنا يرضى عني أبقى قريب منه وأحس بقلبي بقرب منه أتمتع بمناجاتي له أتونس بيه أبقى عبده أبقى على طاعته والله عايز أبطل المعاصي عايز الحاجات اللي واقفة بيني وبين ربنا تتزاح نفسي بابه يتفتح لي وامشي في سكته وما ارجعش تاني لسكة الندامة اللي انا عايش فيها اظن دي امنية كل واحد لسه قلبه حي لسه بيحس بألم البعد عن ربنا وهو ده اللي هينفعه درسنا النهاردة هو ده اللي ممكن يتغير لا مش ممكن ده أكيد إن شاء الله هيتغير بحول الله تعالى وقوته طالما هو صادق في طلب رضا مولاه وسيده إذا كان ده حلم كل واحد مننا فاللحظة جت علشان يتحقق الحلم الجميل ده فيلا ايدي في ايدك الفرصة جت رمضان فرصتك رمضان فرصتك علشان تتغير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد حسن قال قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء في كل يوم وليلة قال صلى الله عليه وسلم إن لكل مسلم في كل يوم وليلة يعني من رمضان دعوة مستجابة يمكن ترفع ايدك في لحظة من لحظات الإجابة دي وتقول له يا رب يا رب تب علي توبة نصوح لا أرجع بعدها إلى المعاصي أبدا يمكن تبقى هي دي اللحظة اللي تغير حياتك 180 درجة وما ذلك على الله بعزيز رمضان فرصتك علشان تتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة يرضى بها عنك رمضان فرصتك عشان الصحيفة تبقى بيضاء لا دي هتبقى نور المعاصي اللي مسوداها هتتبدل حسنات يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الصحيفة تبيض وتبقى نور في منا أعظم من كده يا جماعة رمضان فرصتك عشان تتقرب له النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وكل مرة يقول آمين آمين آمين وقال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه فأدخله الله النار فأبعده قل آمين قال آمين شوفوا المعنى ايه لو ما تغفرلكش في رمضان تبعد قوي بعد الجوائز دي كلها بعد المنح دي كلها انت لسه معرض ولسه مش مركز ولسه غافل ولسه مش عارف قيمة يعني ايه رمضان اللي مش هيتغفر له هيدخل النار ويبعد والعكس واللي هيتغفر له يدخل الجنة ويقرب يبقى رمضان فرصتك عشان تقرب له قوي قوي قوي تبقى في منزلة منزلة الصديقين والشهداء الراجل قال للنبي كده صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء شوفوا قد ايه جميلة وعظيمة بس هي كده تحقق التوحيد تصلي الصلوات الخمس تؤدي الزكاة تصوم رمضان وتقومه تبقى فين منزلتك قال من الصديقين والشهداء دول منزلة مين دول رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يبقى رمضان عظيم وجميل ومفيش بعد كده بقى من نعمة ولا لا يبقى رمضان فرصتك عشان تقرب له رمضان فرصتك عشان تعتق رقبتك من النار رمضان فرصتك عشان تبلغ منزلة المتقين منزلة الصديقين والشهداء وتبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول لك إزاي ترزق هذه المنح نفسك تحصل الغنايم الكبيرة العظيمة دي تقش كل ده أقول لك على الوصفة خدها معايا خطوة بخطوة أول خطوة إنك تحس بالخطر لو كملت في السكة اللي انت ماشي فيها لما تعرف انت على خطر الخطر ده يخليك عايز تشتغل عارف لو الذنوب دي ما اتغفرتش لو انت ما حصلتش جائزة المغفرة في رمضان يبقى ايه الحال هذه الذنوب لو لم يغفرها الله يبقى في عقوبة ربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به لسه امبارح انا لسه بقول للشباب احنا جايين مع في السيارة واحد امبارح بعت لي بيقول انا كنت ماشي في طريق ربنا و... والامور الحمد لله كنت محافظ على القرآن ومقرأة وكنت ماشي كويس وكنت شغلي في طباعة المصاحف وحاجات كده فكان شغلي كله بفضل الله عز وجل يعني ما فيهوش ادنى مخالفه الدنيا لعبت بيا قلت اوسع شوية رحت فاتح انترنت كافيه كل سنة وانت طيب طبعا الفتن مفيش قد كده البنات داخلة خارجة شوية بشوية اتعرفت على واحدة زنيت معاها ما وقفش الموضوع لغاية كده حبيت اصحح الامور اظبط حالي مش عارف ويا ريت العقوبة وقفت عند ده الحد اختي اتقدم لها واحد يخطبها واحد كنت اعرفه اكتشفت بعد شوية ان هو رخر بيزني وهو عرف ان انا بزني فقال مش ممكن طبعا هنفضح بعض انا ضميري مأنبني اسيب اختي كده تضيع ما هي رخرة هتتكوي بنفس النار اللي انا متكوي بسببها من هنا لهنا رحت مكلمها فقالت لي الغلطة مش غلطته الغلطة في اللي كنا حاسبينه شيخ العيلة بيقول لي أنا مش عارف أعمل إيه أول ما قريتها قلت سبحان الملك قعدت والله خمس دقايق قدام الكمبيوتر وأنا قاعد مش عارف أتحرك من يعمل سوءا يجزى به كما تدين تدان لو الذنوب دي ما اتغفرتش هتبقى مشكلة كبيرة قوي ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بس رحيم قوي وجميل قوي وعفو قوي ويعفو عن كثير يا بص يقول ايه كل اللي انت فيه من مشاكل والله سبب الذنوب بس هو بيعفو وبيغفر ويرحم ومفيش حد هيبقى أحن عليك منه ولا أرحم عليك منه تحبه قوي بقى ولما هتحبه قوي هتكسر نفسك مش هتسيب ثانية في رمضان تضيع منك كده شوف أنعم عليك قد إيه تقابل إنعامه ده بالإساءة ما يصحش لو هذه الذنوب لم تغفر هتعيش في الضنك والنكد والضيق مش ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لو هذه الذنوب لم تغفر هتعيش الحيرة والتوهان ربنا قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ماشي في الأرض حيران تايه ومش عارف هو فيه هو فيه ذنب بيتعاقب عليه يبقى رمضان فرصتك ولا لأ عشان الذنوب دي تتغفر لو حسيت بالخطر هتعمل كل ما عندك من جهد ومن طاقة ستبذله عشان تتغفر لك ذنوبك عارف لو هذه الذنوب عوقبت عليها بغمسة في النار تبقى عاملة ازاي دي غمسة في النار يؤتى بأنعم أهل الأرض اللي شاف نعيم الدنيا كله قول لي بقى اللي انت عايزه فلوس عنده نساء عنده مباني وعمارات وأراضي وكل متاع الدنيا عنده اتمتع بكل نعم الدنيا فيغمس في النار غمسة غمسة مفيش ثانية في النار فيقسم بالله والله ما رأيت نعيما قط يبقى لو لم تعتق من النار وما حصلتش جايزة العتق تبقى مشكلة كبيرة روى ابن أبي حاتم بإسناده عن موسى ابن أبي عائشة أنه قرأ قول الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة عارفين يعني الآية هم هيتغلوا أعوذ بالله أن يكون أحد من الجالسين منهم ولا من السامعين نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب هيبقوا مسلسلين فالنار تيجي تلقاء وجهه أصعب مكان روحه كده مستشفى من المستشفيات وشوفه قسم الحروق وشوف ألمه لما تكون النار جت في وشه أصعب مكان في جسمك كله وجهه فهيبقى مسلسل فالنار تأتي من قبل وجهه فيريد أن يتقي بيديه سوء العذاب فلا يستطيع عشان كده ربنا قال أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة سلم يا رب سلم يبقى يا جماعة رمضان فرصتك يا رب أعتق رقابنا من النار يا رب حرم أجسادنا على النار يا رب نعوذ بك من غمسة في النار يبقى لو هتحس بالخطر ده يبقى هتقطع نفسك وهتبذل جهدك عشان تحصل ثمرة العتق مفيش لعب مفيش هزار رمضان فرصتك علشان تعطى عرفت يعني ايه عتق ما انا بقول كده لو تعرف يعني ايه ذنب هتسعى للمغفرة لو تعرف يعني ايه نار هتسعى للعتق ده اول حاجة اللي هو ايه اول خطوة استشعر الخطر تاني حاجة استحي منه هتستحي منه ازاي عدد نعمه اقعد كده عد النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها عليك في بلوغ رمضان بس الفرص اللي احنا قعدنا نقول عليها دي كلها نعم احنا ما عملناش ليها اي حاجة عشان ربنا يصطفينا بالاصطفاء ده فتقول بعد انا ماشي كده في السكة اللي فيها كلها مخالفات ومعاصي بعد ما اعمل ده كله لسه برضه بتتودد ليا بالنعم يبقى ماليش وش أستحي من الله قال الجنيد لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة مليون سنة شغال عبادة لله ثم أعرض عن الله لحظة والله كان ما فاته أكثر مما ناله لحظة تبعد فيها عن ربنا قدام مليون سنة عباده اللحظة اللي تبعد فيها دي تخسر فيها كتير قوي وما تتوزنش بأي عمل تعمله في حياتك عشان كده ردد هذه الآية على قلبك وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر يصوم في شدة الحر لغاية ما الراجل بيتلوم من شدة الجوع فلما احتضر بكى فقيل له ما هذا الجزع قال وما لي لا أجزع والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما صنعت إن الرجل ليكون بينه وبين الآخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه صح جيت انت كده واحد مثلا سرق والده ووالده اكتشف الموضوع ده وقعد أنبه استسمحه وقال له خلاص غلطة وشباب وبتاعه ومش هعمل كده تاني خلاص عفى عنه بس يحط راسه دايما في الأرض كل ما يجي يبص له يفتكر الذنب هو ده الحياء من الله لو غفر وتاب علينا هنعمل ايه لما يقررنا على الذنوب دي عشان كده يا جماعة لازم المعنى ده نشربه القلوب الحياء منه ولو هتستحي منه هتبقى عايز تعمل اي حاجة نفس الموقف ده لما والده بقى بعد كده يقول له ممكن تنزل تجيب لي مش عارف ايه يجري عشان خاطر يحس ان هو خلاص شالها من قلبه انا عايزك تعمل كده بقى قال لك صيام رمضان بس يا رب ايه كمان قيام هقطع نفسي تراويح وتهجد قرآن حاضر يا رب هقرا بدل الختمة اتنين تلاتة كل اللي انا هقدر عليه هعمله يا رب بس هتعفو وهترضى وهتحبني يا رب هو ده المعنى الخطوة الثانية الحياء منه من الحياء والخوف احساسك بالخطر يتولد منهم صدق التوبة فتبقى دي الخطوة الثالثة انك تجدد توبتك خلاص بقى انت هتبقى عايز تعمل اي حاجة اول حاجة تعملها خلاص توبة هنقفل كل الابواب اللي احنا بسببها عصينا ربنا اول حاجة هنبطل المعاصي هنوقف نزيف الدم ده كفاية اللي ضاع مننا ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه كان زمانك دلوقتي يمكن فوق قوي يمكن زمانك كان تبقى قربت لمنازل الصحابة والسلف والناس دي لو كنت بطلت المعاصي دي لكن الفرصة قدامنا الفرصة جت خلاص بطل المعاصي وقف نزيف الدم علشان تقدم على ربنا بقلب سليم كانت أمنا عائشة تقول إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب فمن صره أن يسبق المجتهد ها عايز تسبق الناس اللي بقالهم سنين في السكة دي عايز تبقى معاهم وفي ركابهم ويمكن تسبقهم كمان قلل ذنوبك امحوا هذه الصحائف إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب فمن صره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب دي أول حاجة اللي هي الإقلاع عن الذنب بعدها الندم النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة كفاية أنك تستحضر معنى واحد أنك عملت الذنوب دي فحق ولي نعمتك أي خير أنت فيه كم منه شفتوا احنا وحشين قد ايه لما بنخالف امره كل النعم دي يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فاذا بك تبص لدي وتكلم الكلمة دي وتبطل الطاعات اللي انت كنت بتعملها دي وتأخر صلوات وتعمل كذا وتعمل كذا وكأنه لا يسمع ولا يرى وكأنك لن تقف بين يديه يبقى تندم الندم هو التوبة وبعدها تكره الذنب ده تكره ان انت تقترف ذنب في حق الله مش يجي يقول لي لسه سايب نمرة التليفون اللي كان بيكلمها ولسه لغاية دلوقتي حنينه ليها بعد ما خلاص تاب وخلصت الموضوع لكن لسه برضه قلبه ميال للذنب ما تبت حق التوبة وحبك الشيء يعمي ويصم عايز تبقى تبت يبقى كده أن يكره أن يعود إلى الكفر ما هي كفر نعم ما هي المعاصي دي كفر نعم مش كفر يخرج من الملة بس كفر بنعم ربنا علينا جحود وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار عايز تبقى توبة حقيقية استبدل السيئات دي بحسنات كنت بتبص على البنات بص في المصحف كنت بتسمع أغاني اسمع قرآن كنت بتمشي على سكك هنا وهنا مصارح وكذا وكذا وكذا رجلك على المسجد غير استبدل السيئات بالحسنات النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واعبد نفسك في الموتى واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر الشاهد وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية واحد كان مدمن عادة سيئة يبقى عليه ان هو في الناحية التانية يعمل طاعات في السر واحد كان بيخش على النت ويتفرج على كذا ويعمل كذا يبقى برضه يخلو بالله ويمسك مصحف ومن سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف واحد ما كانش همه وبيقف على النواصي ويعمل ويسوي وكذا ويجاهر بالمعاصي خلاص في الناحية التانية يبقى نفس الأمر يعمل طاعات في العلن بالذات بقى إنه مثلا يسن في الإسلام سنة حسنة مثلا واحد هنجمع يا جماعة دلوقتي مال علشان خاطر مثلا فقراء ومساكين وعشان شنة رمضان وعشان كذا يجي ويضع مال وعشان الناس كلها تقتدي به ويكثر عمله السر بالسر والعلن بالعلن واخدين بالكم معايا خطوة بخطوة خوفنا الحياء هيترتب عليه التوبة علامة صدق التوبة ادي الخطوة الرابعة بذل المجهود في الطاعة هقطع نفسي هفتح في كل باب اقدر عليه ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفاه ربه تورمت قدمه وقال أفلا أكون عبدا شكورا أبو بكر يقول له النبي أبو بكر في الجنة خلاص فيتصدق بكل ماله يقول النبي عمر في الجنة فيتصدق بنصف ماله وكان على خديه خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله عثمان يقول له النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فيقف في ركعة الوتر يصلي بالقرآن كله علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وأمرني أن أحبهم فيسمي منهم علي ويقول علي في الجنة فما يكون من علي إلا أن يبكي في محرابه حتى تخضل لحيته من كثرة الدموع ويقول يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثة لا رجعة فيها طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين يقول يوم أحد اللهم خذ من دمي حتى ترضى دمي كل حاجة فيا يا رب خذها بس هترضى هو ده أم الدرداء يا أخوات كانت تتعبد معها النساء فإذا ضعفنا عن القيام أمسكنا بالحبال كان عاملين حبال كده في المسجد علشان ما يعضوش علشان بيعدوا نفسهم يوم يقوم الناس لرب العالمين كان مسروق يقول والله لو أتاني آت فأخبرني أن الله لا يعذبني لاجتهدت في العبادة ولما حج ما نام إلا ساجدا مسروق عامر بن عبد قيس من التابعين قيل له إن الجنة لتدرك بدون ما تصنع يا عم بالراحة على نفسك انت ممكن تدخل الجنة ان شاء الله وتتحرم عليك النار وهتبقى كل المسائل تمام التمام بس بالحنية بيقولوا له كده انها لتدرك بدون ما تصنع قال والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن فإن نجوت فوالله برحمته وإن دخلت النار فبعد جهدي أنا عملت كل اللي عليا ويظهر إن ده ما كانش كفاية أنا حقي أدخل النار ولو ربنا من عليا وقبل مني العمل القليل ده يبقى برحمته الحمد لله شايفين الناس كانت بتقطع نفسها عشان ربنا ويتكلموا ازاي مطرف ابن عبد الله يقول يا إخوتاه اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا الدرجات في الجنة يبقى الحمد لله قبل أعمالنا والحمد لله نبقى في رفقة النبي ونبقى في المنازل العظيمة دي وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل لربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل خلاص ما هو ده اللي احنا قدرنا نعمله عملنا كل حاجة فمش هنقول أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل كان خليفة العبد إذا هدأت العيون يقول اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر هكذا كانوا يدللون على صدق توبتهم لله ببذل المجهود في الطاعة يسارعون في الخيرات يسابقون إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض رمضان زمان فاستبقوا الخيرات رمضان زمان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا زمان أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني قال التؤدة في كل شيء إلا عمل الآخرة كل حاجة بالراحة إلا هنا بقى سارع اجري رمضان فرصتك علامة صدق التوبة قلنا ايه بذل المجهود المسارعة في الخيرات كمان من العلامات الفورية وعدم التردد لو انت تايب بجد عايز تعرف ان انت صادق ولا مخلص ولا انت متلون وبتاع كلام شوف سرعة رد فعلك هو كده لو هتبقى تبت توبة صادقة هتطلع من جلستنا دي وانت خلاص عازم النية على ان رمضان السنة دي ما يضيعش منك على ان السنة دي ان شاء الله تكتب من عتقاء النار وتبلغ هذه المنازل العليا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا يا جماعة صحرة فرعون لما تبين لهم الحق ايه اللي حصل على طول آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ويقولوا لفرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا خلاص اعمل اللي انت تعمله لحظة صدق يا جماعة لسه قبليها مفيش عاملين فيها رباطية وبتاع ولو طلعنا احنا الكسبانين هتاخد ايه وهتدينا ايه والنظام ده وعارفين انها كله شغل وبتاع وكله بيشتغل بعضه يعني لكن لحظة صدق الإيمان لما يدخل القلوب شوفوا رد الفعل في الحال الصحابة ربنا ينزل في شأن الخمر فاجتنبوه يرموا الخمر انتهت الراجل يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجده يلبس خاتم من ذهب فيمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ويسقطه في الأرض فيمضي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له هل انتفعت به خذوا يعني خاتم ذهب روح بيعه قال ما كنت لأمد يدي على شيء وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة رد فعل خلاص هو كذلك إذا أردت أن تعرف أنت صادق في التوبة ولا لا شوف سرعة رد فعلك يبقى الخطوة الرابعة دلل على صدق توبتك بإيه بذل المجهود وإنك تسارع في الخيرات في الحال الخطوة الخامسة عليك ان انت تشغل بالك باركان القبول احنا لسه ما اشتغلناش احنا لسه اهو ماشيين خطوة بخطوة من الاول خالص خفنا بعدين حياء تولد عنه توبة التوبة دي قلنا لازم يبقى ليها علامات وصلنا لهذه الخطوة ان انت تشغل نفسك بالقبول ركن القبول ايه الاخلاص والمتابعة ممكن نطلع صايمين وقايمين وقارين عشر ختمات وعاملين عمرة في رمضان زي كل سنة وبعد كده تضيع تاني وترجع لمألوفاتك وعاداتك من تاني ايه المشكلة كان في مشكلة في الإخلاص فعشان كده لازم تعمل لها عدتها من الأول دلوقتي يبقى الخطوة الخامسة اشغل نفسك بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى عملك خالص لوجه الله تبقى دعوتك على طول وانت بتفطر يا رب ارزقني الصدق والاخلاص يا رب عملي يبقى كله خالص لوجهك يا رب يا رب يبقى صواب على وفق هدي نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الخطوة الستة حدد هدف وصحح نيتك زمن رمضان زمن ايمانا واحتسابا ما خدتوش بالكم اشمعنى يعني في أعمال رمضان كلها النبي لازم يقول إيمانا واحتسابا يعني إيه يا جماعة يعني إيه إيمانا واحتسابا صايم إيمانا واحتسابا موقن تمام اليقين بإنك لو صمت صيام يرضي الله سبحانه وتعالى هتحصل الجايزة دي ومحتسب الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى وعارف إنه عمره ما هيضيعك وعمرك ما هتقبل عليه وهيعرض عنك الكلام ده جواك عايز أمليك بقى نوايا الصيام والقيام وتلاوة القرآن هننوي ايه ناوي ايه في صيامك السنة دي اول حاجة ان تبلغ منزلة التقوى لعلكم تتقون اثنين ان يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ثلاثة المباعدة عن النار باعد الله بينه وبين النار مسيرة مئة عام أربعة بلوغ الدرجات العلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصوم فإنه لا مثل له خمسة تحقيق الإخلاص إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ستة تحصيل أعظم الأجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصيام في صبر تحقيق لمعنى الصبر ستة إنه سبب لدخول الجنة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة طب ننقل بقى للقيام واحد أن يغفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا اثنين أن تتحلى بحلية الصالحين عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ثلاثة وقرب إلى ربكم يبقى سبب للقرب أربعة تغلق أبواب المعاصي عنك ومنهاه عن الإثم خمسة النجاة في المناجاة نجاتك في مناجاتك نجيناهم بصحر تمام كده إنارة في الوجه ما شاء الله ما شاء الله ربنا ينور الوجوه آه شوفوا بقى لما يصلي مع الإمام حتى ينصرف فتكتب له قيام الليلة يبقى عمل ايه صام النهار النهار كله كان صايم فكده اصبح الوقت كله مكتوب في ميزان الحسنات وطول الليل عايزين نحصل برضو عبادة تجيب كل الليل ده ان انت لو صليت مع الامام حتى ينصرف كتبت لك قيام الليلة يبقى صائم النهار قائم الليل تمام ايه كمان التدبر في القيام التبتل عبادة الانقطاع لله في التهجد التبتل لله اسجد واقترب النوافل دايما المعنى ده وطبعا القيام من أعظم النوافل اسجد واقترب تقرب إلى الله عز وجل بكثرة السجود وكثرة السجود تبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زيادة في بعض الأحاديث بعض العلماء صححها وبعضهم ضعفها اللي هي مطردة للداء من الجسد فالعافية انك تبقى في الثلث الاخير من الليل وبالتالي تبقى لحظة النزول الالهي الاستمتاع بالانس بالله الفوز بالحور العين يا عيني يا عم الجماعة اللي فوق هيزعلوا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الحديث ده أنا قلت يتكتب بماء الذهب والله والله يتكتب بماء الذهب ليه؟ لأنه حديث بيقول تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وبمحبة الرحمن كمان يحبك ويضحك وإذا ضحك الله لعبد في موطن فلا حساب عليه ويستبشر بهم عايز أحلى من كده بقى مين التلاتة اتنين فيهم قوام لليل الأولاني اللي هو الجيش كله جري وهو وقف ثابت وحامى على الجيش بصدره ماشي ده التاني والتالت قوامين لليل التاني جماعة في سفر وكلهم تعبانين وهيجوا بالليل يناموا هو ما يقدرش يقوم يصلي لله سبحانه وتعالى علشان ما يضيعش ورد الليل والتالت راجل مع زوجته على فراش وطيء فيذر شهوته إيثارا لرضا الله سبحانه وتعالى ما تنفعش من الشباب ما ينفعش معاهم الكلام ده التالتة للمتجوزين يلا يا اما بقى تاخد لك شوية كده وتسافر بيهم وتنيمهم الله المستعان تصرفوا يعني ما هو الحديث لازم يستحق يعني جيب شوية منومات ومظبط الليلة على الاخر خالص ناموا تمام قوم انت بقى اشتغل طيب نيتنا في القرآن قال صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف يبقى محبة ربنا تبقى في قلبك اتنين القرآن يا جماعة يغير حياتنا كلها ربنا سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة يبقى شفاء وسبب لتنزل الرحمة سبب لزيادة الرصيد حرف الواحد بعشر حسنات وفي رمضان بيضاعف وفي الحرم بيضاعف تبقى العملية تمام زيادة الرصيد الإيماني محبة الرحمن الشفاعة قلنا القرآن والصيام يشفعان سبب للهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم المعاني دي كلها طب وأنا يا شيخ كل ما هقرا قرآن هفتكر ده كله وكل ما هصوم هفتكر ده كله لا لا لا المعنى ان انت المعاني دي كلها لما تبقى قدام عينيك هيبقى جواك طلب رضا ربنا وبس تتعلم الإخلاص يعني في واحد عامي غلبان مش عارف القصص دي كلها وممكن يكون بيبلغ المنازل بس هو من جواه عايز ايه رضا ربنا وبس احنا بقى بناخدها بالقطاره كده طب بالله عليك عشان كذا طب معلش طب عشان كذا طب عشان كذا عشان حور العين خلاص هنشتغل هي كده خلاص لا نصوم كويس بقى ونقوم كويس ويبقى تمام تمام تطهير القلب بالقرآن طهر قلبك طيب دي النوايا نوايا الأعمال الكبيرة في رمضان الخطوات وإحنا ماشيين مع بعض فيها كده وصلنا إلى مرحلة الاحتساب احتساب كل الأعمال أهم حاجة في رمضان نيتك أهم حاجة سيبك من صورة العمل المهم أنت ناوي إيه في العمل الخطوة التالية الجدية في السعي عايزين جدية بقى قال الله خذوا ما آتيناكم بقوة خلاص ما ينفعش بقى في زمان رمضان مضى زمان النوم خلاص هذا زمان السعي عضوا عليها بالنواجز وعلشان تبقى مجد فعلا استعن بالله قال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز عايز تمشي وتتحرك والتلاتين يوم يبقوا بقوة دايما تحتاج إلى دوام الاستعانة وتحتاج رفيق مطلوب معين على الطاعة واحد لازم يبقى معين ليك على طاعة ربنا عشان كده لازم يبقى ليك رفقة صالحة وبالذات بقى الناس اللي انت هتصلي معاهم التراويح ورايحين جايين مع بعض وهنصلي التهجد بالليل وصحيني علشان كذا وقبل السحور بساعة الله يكرمك صحيني علشان خاطر كذا يبقى في الجو الإيماني ده ونفكر بعضينا ها قرينا ورد القرآن ولا لأ ايه الأخبار عايزين ننزل النهاردة نوزع شوية شنط رمضان عايزين نوزع شوية مطويات وكتيبات عشان الناس تبقى مركزة كده في رمضان والدعوة المعاني دي فنحتاج إلى الرفقة الصالحة بعد كده بقى ايه افضل الاعمال اللي تعملها في رمضان قلنا اهم حاجة ان يبقى في العمل نية عايزك تعمل الاعمال الفذة الكبيرة افضل الاعمال دايما يبقى عندك ميزان ده اللي هو بيسموه فقه مراتب الاعمال قدم الفرض عن النفل اصل في رمضان بيحصل حاجة غلط خالص نصلي تراويح طول الليل وبعد كده مش قادرين نصلي الفجر ساعات قبل الفجر تتسحر لك شوية تلاقي نفسك نمت وراح الفجر او راح الجماعة الفجر يعني قلت بس انام لي تلت ساعة لحسن احنا تعبانين طول الليل من الصلاة فلا يا جماعة اذا كان ده هيحصل ما تتهجدش لا الفجر مقدم الفجر مقدم على صلاة الليل كلها الفجر لو صليته تكتب لك قيام ليلة ابن خزيمة ليه حديث كده من صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة مش العشاء والفجر ابن خزيمة الرواية عنده الفجر بس خلينا في الرواية المشهورة اللي يصلي الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة فيبقى أهم حاجة قدم الفرض على النفل وكذلك بقى في النوافل قدم السنن الرواتب على السنن غير الرواتب فبالتالي سنن الصلوات مهمة قوي بقى نحافظ على الكلام ده احنا خدنا البرنامج العملي فانا مش عايز اكرره تاني قلنا بقى مع كل صلاة النوافل بتاعتها ونمشي ازاي فالمعاني دي كلها يا جماعة عايزين نراعي هذا الامر اعظم الاعمال لا شك اللي تهتم بيها الصلاة على وقتها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الفرائض صلاة العصر وصلاة الفجر فجودهم قوي أفضل صلاة إطلاقا صلاة الصبح يوم الجمعة كل الكلام ده فيه أحاديث صحيحة يعني أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة بعدها على طول صلاة الليل وأفضل صلاة الليل طول القنوت يعني لو عندك حاجتين تصلي بس اللي إمام هيقرأ كتير أو إمام بيوسطن يعني بيقرأ كويس وبيركع كويس وبيسجد كويس لا اللي بيطول في القراية أفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده أفضل القيام طول القنوت وهكذا يأتي من بعد الصلاة الصدقة والزكاة اللي ما طلعش زكاة ماله ممن وجبت عليه زكاة المال لو كان ده الحول خلاص يبقى يطلع زكاة المال في رمضان الصدقة في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة وهكذا يلي الصدقة والزكاة الذكر وأعظم الذكر القرآن ثم يأتي من بعده التهليل أعظم الذكر بعد القرآن إيه؟ لا إله إلا الله يبقى على لسانك على طول وهكذا سائر هذه الأمور تعالوا بقى نديكم برنامج سريع جدا في العشرين يوم الأولانيين فقط لأن محاضرة ليلة القدر دي مسألة مختلفة العشر أواخر ليهم شغل خاص فأنا عايز أتكلم على العشرين يوم كل يوم هوديكم فيه شعار المعاني دي إيه؟ أنا محتاجها خطوة بخطوة تعالوا نقسم العشرين يوم هنقسمهم العشرة الأوائل هنخليها مرحلة والعشرة الأواسط هنخليها مرحلة وهنقسم كل واحدة لمرحلتين يعني عندنا أربع مراحل شعار المرحلة الأولى العشرة الأوائل هنسميه نحو المعالي نحو المعالي عايزين نعمل حاجات كبيرة قوي نستغل الطاقة اللي احنا واخدينها دلوقتي ايه عايزين نعمل اعمال جامدة وعايزين وعايزين وعايزين استغل بقى ايه الطاقة دي في انك تعمل كام خطوة في الاول تعمل لك خمس ست سبع خطوات وبعد كده ايه هنهدي شوية نمشي بقى خطوة بخطوة خطوتين وهكذا بس الاول استغل الطاقة بتاعت رمضان جه يا جماعة وقيام وصيام يلا بقى عشان نصحح كل اخطائنا ونعمل ونسوي عشان كده ايه شعار اليوم الاولاني في خمس ايام الاولانيين هيبقى البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة بداية بجد بقوة هتؤدي إلى النهاية المشرقة هديك واجب عملي في كل يوم اليوم الأولاني ده عايزك تشغل نفسك بجانب الأعمال اللي احنا قلناها بجانب الصيام والقيام وبجانب الأعمال دي عايز يبقى في عمل هو ده اللي نركز عليه في اليوم ده أول يوم الحمد قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون عشان كده على لسانك بقى فيها ايه أول ما تعرف ان بكرة رمضان أسجد ليه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سره أمر أو جاءه ما يسر به سجد في حاجة أعظم من سرورنا برمضان أول ما تسمع إن بكرة رمضان أسجد اللهم لك الحمد أن بلغتني رمضان اللهم لك الحمد السنة اللي فاتت أول ليلة في مصر هنا كان في فرق ما بين مصر والسعودية أول ليلة كانت في مصر لسه داخلين نصلي لقينا والد أحد الإخوة اللي احنا عملنا عليه بقى محاضرة أحسن خاتمة أول ليلة بلغ بس يا دوبك ساعتين في رمضان عشان بس يعني يبقى كتبت له صلى القيام طلع مات يا سلام يعني اللي يبلغ شيم رمضان ده مفيش بعد كده ثانية في رمضان وزنها تقيل فعشان كده هنشغل نفسنا وواجب العمل بتاع أول يوم إيه أكثر من الحمد واستغفر كتير بالذات في الصحر علشان خاطر تهيأ قلبك اليوم الثاني هو ده بقى اللي احنا هنركز عليه أكتر اليوم الثاني شعره انا جايب كلمات من السلف عشان بس يبقى ايه اللي مش حاسسها قوي كلمات كلها واردة عن بعض سلف من صفى صفي له اللي هيصفي احواله اللي هيطهر قلبه هو ده اللي هيمشي طول رمضان فعشان كده من تاني يوم عايزك تصفي فمن تاني يوم الواجب العمل ايه كتر لي قوي بقى قوي قوي قوي في الاستغفار ينفع تستغفر بقى ارقام قياسية يعني يعني انت بتستغفر 100 مرة خليهم 500 خليهم 1000 ال1000 والله ما هياخدوا معاك ربع ساعة عادي بص استغفر كده هتلاقي نفسك جبت الارقام دي شباب كانوا برضو كده اول ما قلت لهم الارقام دي و... ايه يا شيخنا بالراحة علينا يعني في ايه ايه كام الف وبتاع عملوها ما شاء الله في ساعتين كانوا جايبين 12 الف استغفار هي المسألة بس رمضان تلاقي فيه بركة في كل حاجة المهم ده ورد مين ده سيدنا ابو هريرة بالذات بقى زي ما قلت استغفار السحر وانت بتتسحر ما تنساش والمستغفرين بالاسحار عشان خاطر ايه انت ماشي معايا برضه خطوه بخطوه كده في رمضان جنب الاعمال مره الحمد بعد شويه الاستغفار اليوم الثالث هنسميه وعجلت اليك ربي لترضى عايزك تشوف حاجه بقى توري ربنا منك حاجه عمرك في حياتك ما عملتها عايزك تدخل اول واحد المسجد تدخل اول واحد المسجد قبل الاذان تصحى قبل الفجر للتهجد اللي انت ما كنتش بتعمله وتتهجد تهجد طويل اليوم ده لازم تصلي كل الصلوات في الصف الاول تسبق اخوانك في كل باب من ابواب الخير تفطر اكبر عدد من الصايمين محمد بن ابي سليمان شيخ الامام ابو حنيفه وارد عنه في ترجمته كده انه كان لازم يفطر كل يوم 500 واحد وكان راجل مش ميسور قوي ولا حاجة بس يعني هي حاططها كده حتى ولو بالتمر يا جماعة لو احنا جبنا كام كيلو تمر كده وحطينا في كل كيس سبع تمرات ولا خمس تمرات اتق النار ولو بشق تمرة مفيش في رمضان لا تحقرن من المعروف شيئا اي حاجة هتنفع كل حاجة بتتضاعف طيب اليوم الرابع هنسميه لأرين الله ما أصنع وعجلت إليك ربي لترضى اللي بعديه لا أنا هعمل حاجة اللي هو يوم علو الهمة شوفوا الناس هديكم امثله عشان ما حدش يقعد يقول لي برضه الارقام كبيره والحاجات كبيره لا بص هو كان بيعمل كده جيب نصه جيب ربعه جيب عشره كان قتاده يختم القران في كل سبع ايام بيقرا كل يوم اربع اجزاء ونص فاذا كان في رمضان ختم القران كل ثلاث يقرا كل يوم عشر اجزاء والجماعه اللي واخدين على الموضوع يقول لك مع الصلوات بقرا مع كل صلاه جزئين وبتيجي معايا تيجي المغرب مش هلحق اقرا جزئين يقول لك بعوضهم في الفجر وبعوضهم في العشاء وفي التهجد لو انا تهجدت لوحدي يبقى يقدر يجيبها مش هتقدر تجيب يعني 10 اجزاء ظروفك شغلك ما شابه على الاقل جيب نص الموضوع اختم لك بدل في 3 ايام خليهم في 6 يبقى انت هتجيب لك مثلا اربع خمس ختمات في رمضان لا ارين الله ما اصنع يا جماعه رمضان مختلف احلى رمضان في حياتي لازم يبقى ليه شأن مختلف اقول لك على حاجه انا يا شيخ مش بتاع القيام ولا القرآن ولا الكلام ده طب تنفع في سكة الاجتماعيات اصلح ذات بين النبي قال ألا أخبركم بأفضل من أن درجة الصيام والصدقة والصلاة أحسن من ده كله إصلاح ذات البين تعرف ان اتنين فيهم بينهم اي حاجة حد بينكم وعندكم في العيلة ما يطلقوش بعض ابدا حاول تبقى حمامة السلام ده من اعظم الاعمال اعمل اهو يا جماعة افتح في كل السكك انا مش بقول لك صلاة وصيام وقرآن وذكر وخلاص لا برضه تفطر صائمين دعوة شغل من كل النواحي ما تسيبش بالك اليوم الخامس هنسميه اقسمت يا نفس دي كلمة سيدنا مين عبد الله بن رواحة سيدنا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة لما قتل سيدنا جعفر ومن قبله كان سيدنا زيد بن حارثة صح كده فوقف لحظة كده لا نفسه مش مطوعة كله قاعد بيتقتل كل اللي بيخش بيموت فتردد شيئا ما راح عمل ايه راح قايل كده اقسمت يا نفس لا تنزلن والله العظيم لا انتجزاء ماسكه دلوقتي هو ده والله العظيم لا انا قاري النهارده 10 اجزاء خلصت انا بقول كده عشان ما ما اروحش البيت تبقى مشكله تبقى كده يعني والله لا اكون مثلا الاسبوع ده كله عامل فيه مساوي مش عايز انطق احسن الحلفانات تبقى محسوبه انا بشبه بشبه فتاخد بجد لا تاخد الموضوع بقسم على نفسك مش هتنفع الا في كده انا بقول اهو مش هتنفع نفسك بايه آه ناخد نفسنا بشيء من يعني تعرف يعني الواحد ما يشدش قوي ولن يشدد دينا احد الا غلبه يا عم لا الكلام ده في سكة تانية مش دلوقتي رمضان اشتغل في رمضان جيب اخرك ماشي اقسمت يا نفس ففي اليوم ده عايزك تحدد شيء صعب جدا عليك يعني انت مثلا انت الحمد لله ميسور وممكن تتصدق لك بألف جنيه بس يعني اللي انا قلت لكم في درس الصدقة يهرب شوية ألف ما تخليهم 200 طيب ما تخليهم 300 ليه ألف انت شايف الامور ماشية ازاي لا والله لا انا متصدق بألف جنيه خلصت هي كده والله لا انا عامل كذا هو ده خدنا كده في خمس ايام كويس لينا في كل خمس ايام خروجه في اي يوم من الخمسه اختارهم يعني هسيبها لك مفتوحه على حسب انا عارف بقى الايام بتاعت رمضان النهارده زياره النهارده صله ارحام اختار لك يوم من الخمسه تعمل فيه خروجه الخروجه الاولانيه الخروجه الاولانيه تبقى الفقراء ومساكين وارامل يعني لاي حد ليه اخترت انا ليه الموضوع بالطريقه دي اولا لعده اعتبارات علشان الناس اللي لسه ما وصلت لهمش حاجات رمضان وكمان هتبقى مدارس وهتبقى مشكلة فبالتالي يبقى وصلنا لهم حاجة رقم اتنين بالنسبة لنا احنا بقى الحاجة اللي هتعود عليك اسمع الحديث الجميل الرائع ده النبي قال في سنن النسائي وصححه الألباني إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم فانت عايز ربنا ينصرك على نفسك الأمارة وينصرك في زمان رمضان ده وتحوز على الجايزة صح روح فرق لك حاجة وقول له ادعي لي الدعوة مستجابة اهي ينصروا بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ومن أفضل الأعمال احنا قلنا الخمس أيام دول واخدين بالكم احنا مسمينها نحو المعالي عايزين نعمل الحاجات الكبيرة فمن أفضل الأعمال ايه ادخال السرور على قلب المسلم والله بجد بجد ان الواحد ساعات كده ايه يدخل مثلا مستشفى وتدخل السرور على قلب يبقى قاعد بيعيط ويبقى حالته حاله وتقعد ايه تونسه شويه وتقول له كلمتين حلوين لغايه ما تضحكه تخرج تلاقي قلبك ختمتين قران دول يعني صلاة ورا حد من المشايخ اللي بيصلوا بالعشر تجزاء والأرقام الكبيرة دي بجد يعني حاجة من الحاجات التقيلة قوي تحس كده بإيه عمل فز بمعنى الكلمة ادخال السرور على قلب المسلم شوف كده لما تروح تدخل سرور ناس تكون غلابة خالص ومش لاقيين وتروح انت تعينهم وتخرجهم ويقول بقى من كل قلبه كده يا ما انت كريم يا رب يا حاجات من دي يعني كفاية عشان كده الخروجة الاولانية ايه خروجة الايه الفقراء خشوا معايا بقى الجزء الثاني من المرحلة الاولى الخمسة التانيين اليوم السادس هنسميه حسرة الثانية حسرة الثانية متحسر على الثانية يعني اليوم ده انت قاعد تقول ايه ده انا ضيعت وقت كتير ما ينفعش احنا بقالنا خمس ايام وما عملناش الشغل اللي احنا كنا عايزينه لا انا لازم ابلغ العتق انا لازم اعمل كذا انا لازم اسوي كذا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع فيهم عن عمره فيما افناه عشان كده اليوم ده محتاج ان انت فيه تعمل العمل ده تقعد لمدة مثلا ربع ساعة او عشر دقايق احسب لي كده هتستغفر فيهم قد ايه او هتقرا فيهم قد ايه قرآن او هتعمل فيهم مثلا هتكلم واحد في التليفون هتدعوه شوف كده انت في دقيقة ممكن تعمل ايه في عشر دقايق تقدر تعمل ايه عشان كده تحسبها بقى ولما تيجي تحسب تقول يا انا قريت كام دلوقتي ورد القرآن كان قد ايه أنا لغاية دلوقتي لسه ما خلصتش ده يا عم ده انا ممكن اخلص كذا تحسبها بان الثانية بالدقيقة بتساوي مثلا خمس ايات عشر ايات الدقيقة عندك اتحولت الى اعمال عشان كده دي اسمها حصرة الثانية يوم السابع هنسميه انت النهاردة بألف النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل صوت سيدنا طلحة كان بألف واحد انت النهاردة بألف في هذا اليوم عايزك تتميز تتميز في شيء من الأمور خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم خيركم لأهله خير الناس أنفعهم للناس هكذا عايزك في عمل متميز جدا ايه العمل المتميز فكر مثلا في وسيلة دعوية ينتشر بها خير الناس في المساجد شوف انت ممكن تجيب اجورهم ازاي يعني انت ممكن تجيب مطوية صغيرة كده وتروح موزعها هنا وهنا وتاخد اجور الناس دي كلها يمكن كام واحد ينتفع بيهم يبقى انت في ميزانك 100 واحد بدل ما هو يبقى صيام واحد يبقى 100 صيام فكر بتراضي الدال على الخير كفاعله اليوم الثامن هنسميه اخلاصك خلاصك اليوم ده احنا محتاجين فيه عمل خالص لوجه الله الكريم عمل سر علشان يبقى ايه تحقق فيه معنى الاخلاص قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على اعين الناس 25 في اليوم ده محتاج منك حاجة من اتنين يا اما تصلي لوحدك صلاة سر محدش يطلع عليها خالص ولا حتى زوجتك ولا والدتك ولا والدك ولا اي حد يحسبوا ان انت نايم وانت تكون بتصلي او صدقة سر برضو محدش يطلع عليها عشان تحقق معنى الايه الاخلاص اليوم التاسع تبتل الى الله تبتيلا انقطع لله اليوم ده يوم الخلوة اللي هو تقفل على نفسك اوضتك فاكرين درس الخوف قلنا ساعتها تقفل اوضتك وتقفل النور وتقعد تناجي ربنا او تفتح كده الشباك وتقعد تبص للسماء والله عبادة جميلة قوي سيدنا ابو الدرداء كان جل عمله التفكر تتفكر الحاجات دي كلها انا ماشي معاك وحاطط الجدول يعني بدراسة دقيقة علشان انا ماشي خطوة بخطوة بعلي لك الريتم اوقات وانزل شوية وابقى عارف كويس ايه اللي بيحصل من فطور ومن كذا فبناسب الاعمال على حسب الايام لو انت بعد كده لما تسمعوا المحاضرة تاني بتمعن اكتر هتعرفوا الكلام ده كويس التبت اليوم الاخير اللي هو يوم العاشر هيبقى شعاره جدد توبتك يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوح انا اشمعنى اليوم العاشر عشان هنخش على المرحلة التانية فعشان كده بجدد التوبة علشان خاطر تنتقل للمرحلة التانية وانت طاهر القلب هتكتب ذنوبك ومعاصيك في ورقة وأخطائك على مدى العشرة أيام يعني أنا لما قعدت كنت طالع في شحنة إيمانية رحت قاعد خرجت مع واحد من صحابي وقعدنا نتكلم وندردش راحت الشحنة اللي احنا واخدينها في صلاة القيام كلمت مع حد اتنرفزت معاه شوية راح الشغل اللي احنا كنا قاعدين نعمله طول النهار كده يعني عرفت أخطائك من أين تؤتى فتكتب الحاجات دي علشان خاطر تجدد التوبة منها خلصنا كده المرحلة الأولى كلها بجزئيها لسه ايه الخروجة التانية الخروجة التانية هتبقى المستشفى الخروجة التانية للمستشفى بالترتيب ده يا جماعة ليه عشان عايز بنزين عايز رحمة تستنزل الرحمة علشان خاطر تبتدي تقدر تتحرك في الفترة التانية جميل كده خلاص يبقى كده ايه ادي المرحلة الاولى من الشهر المرحلة الثانية هنسميها ايه الثبات حتى الممات المرحلة الأولى كانت اسمها نحو المعالي ولو خدتوا بالكم من الأعمال كلها قاعدين نقول لا أرين الله ما أصنع أنا هعمل أنا هسوي وقاعدين نقول تقرأ مش كذا وتعمل كذا اللي بيحصل في العشرة التانيين ايه خلاص بقى ايه البنزين خلاص الموضوع بدأ تألفه شيئا فشيئا وبقيت يا دوبك بتؤدي العبادات بشكل ميكانيكي يعني بالصبح بتبقى صايم بتفطر بتروح المسجد تصلي وخلاص والمعاني والإحساس والحاجات دي بدأت تبعد خالص فعشان كده أنا عايز في اللحظة دي بقى أثبتك فعشان كده هبتدي يوم بيوم بالذات الخمس أيام الأولانيين أهتم بأسباب الثبات أول سبب هنسمي اليوم الحادي عشر ربيع قلبي هنسميه ايه ربيع قلبي اللي هو الحديث ايه اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ربيع يعني ايه النهر اللي يروي قلبي فهو أعظم أسباب الثبات لا شك القرآن القرآن يثبتك فعشان كده عايز في اللحظة دي احنا ماشيين مثلا انت مثبت جزء قرآن او انت مخليهم اتنين او انت تلاتة زي ما وردك لا في اليوم ده هنعلي بقى ال- الورد شوية اليوم ال11 عشان ايه اللي فات كنا مستنزلين الرحمة لسه كنا قايلين مجددين التوبة وخارجين الخروجة ابتدي في اللحظة دي بقى ايه استغل الشحنة دي والرحمة دي ان انا اقعد اقرأ شوية علشان خاطر تثبتني عشان لو في مشكلة في القلب هي دي اللي بتجيب الفتور فلو في مشكلة في القلب تطهر بالايه بالقرآن اليوم ال 12 هيبقى يوم الذكر هنسميه ولا ذكر الله أكبر يوم الذكر يبقى انت هتعلي في التهليل بالذات لا إله إلا الله بالذات مع التسبيح اللي هيجي على لسانك اللي ربنا يفتح بيه عليك من سائر الأذكار مهم قوي في اليوم ده أذكار الصباح والمساء لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كويس قرآن ذكر اليوم ال13 هيبقى سميناه دعاء كالسحر في السحر اليوم ده أنا عايزك نص ساعة دعاء مش قصة وقت بس يعني كل حاجة سجدة يعني توتر مثلا انت بتتهجد وانت تصلي خفيف مش لازم كتير بس سجدة بقى طويلة وتفضفض وتقول كل حاجة يا رب ثبتني ولسانك بقى هيوصيك بشوية دعوات منها ايه مهم قوي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ودعاء رمضان الحديث ده يا جماعة النبي قال يا شداد بن أوس اكنز هذه الكلمات اسمع بقى ولو حتى السطرين الأولانيين في الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ولو تجيب لي السطرين الأولين اللي هم فيهم إيه أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ماشي كده دعاء 14 الصدقة هنسمي اليوم ايه سباق الريح المرسلة النبي كان أسبق بالخير من الريح المرسلة وإحنا كمان محتاجين اليوم ده نتصدق بصدقة أسرع من الريح الصدقة تطفئ الخطيئة في نفس الوقت صدقة السر تطفئ غضب الرب يبقى احنا كده شلنا الموانع لو خدتوا بالكم انا خدت قرآن وبعد كده ذكر وبعد كده دعاء وبعد كده صدقة وبالترتيب ده الاول خالص استغليت الشحنة وبعد كده علشان المانع الاساسي اللي بيمنع يمكن لسه فيه حاجة بينك وبين ربنا مش مظبوطة فهتعملها بصدقة خلاص كده اليوم ال 15 اخر الجزء الاولاني في المرحلة الثانية هنسميه واستقم كما أمرت فلذلك فدع واستقم كما أمرت في ربط اهو ما بين الدعوة وما بين الاستقامة اليوم ده يوم الدعوة حاول في اليوم ده تجيب بقى ايه كل الوسائل المتاحة بالنسبة لك تفرق في المسجد زي ما قلنا مثلا كتيبات أشرطة أي حاجة إن شاء الله حتى أذكار الصباح والمساء أي حاجة تقدر عليها تفرق علشان خاطر يكون سبب لاستقامتك على الضرب كده خلصنا الجزء الاولاني في المرحله الثانيه الخروجه بقى خروجه النص بقى هيبقى نص رمضان لازم تبقى القبر الخروجه تبقى القبر والاخوات ممكن بقى تبقى خروجه الملجا انما تخرج انت في قبر علشان خاطر ايه ما انت غافل وتعبان وقاعد بتشتكي بقى من لحظه الفطور وفين ايام ما الواحد كان داخل رمضان بقوه القبر يفوق بقى يرجع الحسابات من تاني ونرجع من اول درسنا يجيب الخوف اللي يجيب التوبة وهكذا فهمت فيبقى خروجة الايه القبر خلاص ناقص لنا بس الخمس ايام دول التاليين الجزء الثاني هنسميه تنشط انا ليه بقى بسميه تنشط عشان خلاص يا حبيبي انت داخل على العشر الاواخر من رمضان فما فيناش بقى الكلام العشر الاواخر ما فهمش هزار دول دي ليله القدر فعشان كده هبتدي ايه اسحب معاك يوم بيوم انشطك شيئا فشيئا ابتدي النشاط بايه احياء سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ده اليوم السادس عشر النبي قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء أقول لك على حاجتين خفاف خفاف خالص عشان تبقى أحيانا سنة إيه رأيك تصلي الضحى في المسجد بس بشرط إنك تخرج لها يعني لو في مسجد بيفتح وانت عارفه او انت في شغلك وفي مصلية او او تخرج لصلاة الضحى خروجك لصلاة الضحى ده سنة مهجورة ان الناس يخرجوا لها زي ما بيخرجوا للخمس صلوات النبي قال من خرج الى تسبيح الضحى متطهرا لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر عمره اهي وبالذات بقى في الوقت ده بقى انت متحصر على العمرة اللي راحت من رمضان وكذا وكذا يبقى اهو حاجة من الحاجات حاجة تانية سهلة استغفر للمسلمين والمسلمات كتير على لسانك وانت بتستغفر بدل ما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وتاني والله بجد احنا بنقولها كده صحيح خطب الجمعة وبتاع والناس بتبقى بالنسبة لها يعني ايه مسموعة بشكل معين لكن النبي قال كده من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة 17 هنسميه افعلوا الخير انا بنشطك بحاجة تانية من الحاجات اللي هي افعال الخير اقول لك على حاجة تعرف لو انت ميسور بالذات احنا هيبقى داخل كده بقى ايه الناس داخلين على العشرة الاواخر والعيد وكمان عيد وكسوة عيد ومشاكل فلو انت ميسور حاول تقرض واحد طب ما ادهم له هدية خير لو تدهم له هدية ماشي بس انا عايزك تقرضه عشان حاجة الاقراض ده في حتة حديث والله فعلا مفيش بعد كده بص النبي بيقول ايه من انظر معسرا اديته فلوس وهو ما كانش معاه فله كل يوم مثليه صدقة أنا اديته ألف جنيه ماشي مئة جنيه فما أزهعش كل يوم يكتب لي في صحيفة الأعمال 200 جنيه صدقة وأنا ما عملتش حاجة يبقى الإقراض حلو ولا لا أو مثليه صدقة فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معصرا فله كل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معصرا فله كل يوم مثليه صدقة ايه ده بقى قلت مرة مثل ومرة قلت مثلين قال اه كل يوم مثله صدقة قبل ان يحل الدين واخدين بالكم يعني انت اديته ال 500 جنيه وقلت له تجيبهم لي في العيد اصبحنا كده الايام دي يعني لو اديته في اول رمضان الشهر ده كل يوم بيكتب لك انت كده حقه صدقة جه العيد وما دفعش كل يوم بيكتب لك ضعف يبقى انت اطلع ناصح وقول له هاتهم بكره عشان عشان يتكتب ضعف صح طيب ده عمل من الاعمال نفس عن غريم حاجه من الحاجات اعمل وقف جيب شويه مصاحف حطها وقف اعمل مشروع بسيط اي حاجه ساعد في اي حاجه يطلع منها خير يعني تجيب بعضيها بحيث ان انت كل الخير ده يجي في ميزان حسناتك تقول لهم ده مثلا المال ده يا جماعه وقف شغلوه حطوه بحيث انه كل اللي يطلع طلعوه بقى كتب طلعوه حاجة لله طلعوه اللي, اللي غلابة كسوة حط مثلا فلوس ادي واحد من صاحب محل من المحل وقول له ادي المبلغ الفلاني شغله لي واللي يطلع طلعه طلعه للناس انا مش عايز منه حاجة اسمه وقف كويس النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر كده قال له ايه احبس اصلها وسبل ثمرها يعني خلي الفلوس تشتغل واللي يطلع يبقى لله بدل ما يبقى صدقة بس كده خلاص افعلوا الخير افتح في كل الأبواب كل اللي انت تستطيعه من أبواب الخير اليوم الثامن عشر هنسميه لا تحقرن من المعروف شيئا فده المطلوب منك اعمل أعمال بسيطة ما تستقلهاش النبي يقول انك لو افرغت في دلو يعني انت وانت داخل كده فالناس قاعدين رحت جايب شوية مثلا كوبايات علشان مثلا ما بين الاربع ركعات وشربت الناس عصير ما تجيبوا اي حاجة اي حاجة روانوا العملية شوية جيت تشرب الناس عصير تعمل لهم اي حاجة يعني تهون عنهم يبقى حاجة من الحاجات دي جيب شوية مية ساعة في اي مكان المهم حاجة بسيطة زي كده لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق ابتسامة جميلة في وش واحد يمكن تبلغك منازل عظيمة تعمل اعمال من, من ما شابه ذلك ال 19 خلاص احنا داخلين يا جماعة على المرحلة الأساسية زمان العفو فاليوم ده عايزك تجدد العفو اعفو يعفى عنك مش هتقعد طول طول العشر الاواخر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني طب انا من قبلها اعمل لها عمل اي حد قال كلمه في حقي اي حد عمل كذا اي حاجه انا مسامح انا عفوت عنه ما عنديش مشكله بيني وبينه اعفو ليعفى عنه اخيرا اليوم العشرون خلاص لن يسبقني الى الله احد لن يسبقني الى الله احد استبقوا الخيرات جهز بقى حاجة جهز شنطتك على الاعتكاف او جهز بقى رجليك عشان صلاة الليل خلاص هيبقى موضوع تاني لن يسبقني الى الله احد بادروا بالاعمال الخروجة خلال الخمس ايام دول قبل بقى الناس اللي هتخش الاعتكاف هتبقى خروجة الملجأ عشان تلين قلبك وبالنسبة للاخوات اللي هتبقى خرجت تختار واحدة من الثلاث خروجات يخرجوها في الخمسة ايام اللي هم من 15 لغاية ال 20 كده يا جماعة برنامج عملي مزدوج اديتكم برنامج يومي في احلى رمضان في حياتي واديناكم كمان ادي برنامج لل 20 يوم المرة دي والمرة الجاية ليلة القدر اللهم قد بلغت اللهم فاشهد عملنا اللي علينا وباقي بقى ان انتوا تشتغلوا وتروا الله من انفسكم خيرا لن يسبقني الى الله احد هيبقى أحلى رمضان في حياتنا هيبقى فعلا رمضان الفرصة والغنيمة ومش هنفرط فيها وبإذن الله جميعا جميعا هنكتب إن شاء الله في رمضان ده من العتقاء ونبلغ ثمرة التقوى ونبلغ درجة الصديقين والشهداء في رفقة النبي محمد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم